ما تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من براء إنا فتحنا والفتوح ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعثرا أسماؤه الحسنى تجلت في الورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وأخواتي في الله لازلنا مع اسم من أجمل أسماء الله الحسنى اللي بيديك سعادة اللي بيديك فرحة اسم مهدئ نفسي اسم بيعالج الاكتئاب اسم بيعالج التوتر اسم بيعالج القلق اسم لما توصل لأي طريق مسدود افتكر الاسم ده ربنا بيغير بيه الحال وبيغير بيه الوضع ربنا سبحانه وتعالى بيغير بيه حياتك تغيير درامي بيقلب حياتك من حالة لحالة اسم الله الفتاح اسم الله الفتاح اللي لو فتشت في الماضي بتاعك وفكرت ربنا عمل لك ايه بفتحه سبحانه وتعالى هتلاقي حياتك لو كانت مشت من غير الفتاح ما كانش هتبقى مشت في المسار ده ابدا يا ما فتح لك يا ما نجاك يا ما قومك وانت حياتك هتنهار يا ما انقذك يا ما فرجها عليك بعد ما خلاص السكك اتسدت قدامك ووصلت لاخر الطريق خلاص ما عادش في حاجة قدامك والفتاح ما سبكش سبحانه وتعالى الفكرة اللي انا عايز ابدأ بيها واحنا بنتكلم عن اسم الله الفتاح النهاردة في الحلقة الرابعة من سلسلة إنا فتحنا لك الفكرة اللي انا عايز اتكلم عنها ان ممكن انت تبقى فتح وانت بتقالك ان هو غلق يا جماعة مفيش منظر بيعبر عن الموضع ده قد صلح الحديبية النبي عليه الصلاه والسلام و1400 صحابي راجعين من مكه بعد صلح الحديبيه الجيش كله غم وكآبه 1400 واحد عندهم اكتئاب الغم محدش عارف ياخد نفسه الوضع رهيب ليه هم كانوا رايحين النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم انا شفت رؤيه ان ان هنعتمر فكل خاف محدش رضى يطلع انما ال 1400 دول طلعوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام النبي وصل هناك بعد سيدنا عثمان يتفاوض مع اهل مكه اللي مش راضيين ان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل وشيع ان عثمان اتقتل النبي خد البيعة على الموت من 1400 صحابي وبعد كده قريش رضت ان هي تتفاوض وإن وقالت انها ما قتلتش عثمان ولا عملت حاجة من هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام بدا يتفاوض اول صدمة الشروط المجحفة يا محمد يا ابن عبد الله ممنوع تدخل الكعبة السنة دي ممنوع تعتمر السنة دي بعد سنة مفيش حاجة اسمها العرب تقول دخلتها غصب عننا تاني حاجة لو واحد جاه اسلم مننا ليك ترده تاني مدام وليه ما اذنش ولو واحد ارتد من عندك ما نردهوش تاني والنبي بيوافق النبي عارف ان مصلحة الدعوة ان يحصل صلح مع قريش ان يحصل صلح والنبي يتفرغ هو والصحابة للدعوة الى الله في جزيرة العرب عليه الصلاة والسلام بعد كده الطريقة المجحفة في الكتابة النبي بيقول بسم, بسم الله الرحمن الرحيم قالوا له ايه الرحمن الرحيم الاسماء الحسنى اللي انت بتقولها دي ملناش دعوة بيها باسمك اللهم النبي وافق ومسح الرحمن الرحيم جه يقول محمد رسول الله قالوا له محمد رسول الله لو انت عارفين انك رسول الله هنقف في وشك ليه اشطب كلمة رسول الله دي وسيدنا علي مش راضي والنبي هو اللي يمحوها بايديه عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا علي ارني مكانها لان النبي عليه الصلاه والسلام امي والنبي هو اللي يمحوها بايديه عليه الصلاه والسلام وهم في في الكرب ده والصحابه مش قادرين يستوعبوا مش داخلين مش هنعتمر مش هنشوف الكعبه مش هنطوف ومش هنقاتل وهنرضى بالشروط المجحفه دي فجاه ابو جندل ده ابن سهيل بن عمرو اللي كان بيمضي الوثيقه مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان اسلم وابو سهيل بن عمرو ربطه في الاغلال وحبسه عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام على مشارف مكه في الحديبيه فك اغلاله وكسرها وراح والحديد في ايديه ورجليه والدم بينزف من ايديه ورجليه ورمى نفسه وسط الصحابه قال لهم لا تتركوني سهيل بن عمرو قال للنبي لجت القضيه بيني وبينك هذا اول ما اخاصمك فيه لا الصلح اللي بيني وبينك بيقول لك ترجع ده لو جالك وقام قايم لاطم ابو جندل بالقلم قدام الصحابه كلهم واخذ بتلابيبه هدومه وقعد يجرجره وابو جندل يصرخ وينادي في الصحابه اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديني الصحابة كانوا وهم بيحلقوا والنبي عليه الصلاه قال لهم احلقوا واذبحوا راجعين كانوا هيذبحوا بعض كان لمواس بدل ما يحلقوا بيها هيذبحوا بعض مش شايفين من الهم ومن الغم عمر بن الخطاب كان هيموت مش قادر مسك السيف وجري على ابو جندل قال له يا ابا جندل انما المشركون دم احدهم كدم كلب يا عم خد السيف واقتل ابوه يقول ولكن الرجل ظن بابيه سيدنا عمر جري على ابو بكر قال له اليس رسول الله أليسوا المشركين ألسنا المسلمين ألسنا على الحق أليسوا على الباطل لما نعطي الدنية في ديننا أبو بكر يقول له إلزم غرز رسول الله يجري على النبي يا رسول الله ألست رسول الله ألسنا المسلمين أليسوا المشركين ألسنا على الحق أليسوا على الباطل سهل بن حنيف بعد سنين في معركة صفين وبعض الصحابة بيقتتلوا مع بعض قال لهم اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا لرددناه يا جماعة مش بالم... يا جماعة ما تفكروش اسمعوا كلام ربنا والزموا غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقف رهيب والنبي راجع مكتئب النبي راجع حزين عمر بيكلمه وما بيردش يكلمه ما يردش يكلمه ما يردش سيدنا عمر طلع قدام خاف احسن ينزل في قرآن وفجأة في قرآن نزل سيدنا جبريل عند قراء الغميم بعد 60 كيلومتر من مكة والجيش كله كآبة وغم وحزن ينزل سيدنا جبريل يا ترى هيقول لنا نرجع فإذا بقول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا سيدنا عمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هو فتح هو ده فتح يا رسول الله اي أيوة والله انه لفتح ايه وربي انه لفتح فتح دعوي عدد المسلمين اللي دخلوا في الاسلام بعد صلح الحديبية في سنتين سبع اضعاف عدد المسلمين اللي دخلوا في التسعتاشر سنة اللي من يوم ما بعث النبي لحد صلح الحديبية فتح عالمي النبي بعت رسل لملوك العالم فتح في العرب وفود العرب بدأت تيجي للنبي عليه السلام فتح دعوي بدأت قبائل العرب تدخل في الاسلام لان خلاص بقى لان اعلاميا اعترف برسول الله وبالمدينة المنورة فتح سياسي اعترف بدولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة المدينة فتح اقتصادي فتحت خيبر ورزقنا غنائمها واول مرة بعد 19 سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينام شبعان من التمر تقول السيدة عائشة في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر فتح فتح على كافة المجالات إنا فتحنا لك فتحا مبينا تخيلوا يا جماعة الصحابة فاكرينه غلق والصحابة راجعين مكتئبين ومهمومين وهم في فتح يعني انت الوقت وانت بتسمع عن ربنا انت في فتح مين اللي فتح عليك انك تسمع عنه مين اللي فتح عليا ان انا اتكلم عنه اشمعنى انت ما في مليون واحد على السوشيال ميديا ولا على الفضائيات واحد بيتفرج على مجون وفساد اشمعنى انت اللي ربنا سمعك عنه لولا ان ربنا رايد لك الخير اشمعنى انت اللي ربنا فتح عليك انك تسمع عنه وعن اسمائه الحسنى لولا ان ربنا يريدك وبيحبك وفتح لك وبيتحنن عليك سبحانه وتعالى قد تكون في فتح وانت فاكره غلق ابن تيمية لما سجن في سجن الاسكندرية يقول ولما سجنت فتح علي من المعاني في القرآن ما لم يكن يخطر بالخيال هو شكله غلق ولكن حقيقة ربنا أفاض عليه من الفتح لدرجة انه قال ندمت على كل ساعة اضعتها في غير كتاب الله يا ريتني ما ضيعت ساعة في عمري حتى في علوم الدين في اي علم غير التفسير سبحان الله ربنا يوفقنا ويبارك في اعمارنا يا رب ويرزقنا ألا نضيع دقيقة من أعمارنا في غير كتاب الله علما وعملا وحفظا وتلاوة وتعبدا ومدارسة وفهما وتعليما يا رب واجعلنا من أهل القرآن وتطبيقا وعملا اللهم أمين وتبليغا يا رب ال ال ال الفتح انت, ما تعرف انت ممكن تكوني الفتح وانت ما انتش عارفه ما انساش والله يا اخواني كلمتكم في السلسله دي عن حاجات كتير تتعلق بيا لان سبحان الله هو احنا يا جماعه صناعه ربانيه والله يا اخوانا اي نجاح في حياتك هو ربنا هو انت فاكر انك انت بتقدم ولا بتاخر هو انت فاكر ان انت اي نجاح في حياتك كان بسبب حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى وكل ما هتقرب من الفتاح كل ما النجاحات في حياتك هتزيد فاكر درس السلاب مسجد السلاب في المنصوره اول ما ربنا فتح عليا انا كلمتكم المره اللي فاتت لما رحت المسجد ليله 27 رمضان وقلت كلمه وبدا الشباب بقى يرتبطوا بقى انهم عايزين ادهم درس فقلت لهم هدي درس كل اسبوع وسبحان الله قعدت سنتين انا بعد ما بدات انا قلت ايه اللي انا عملته في نفسي ده المسجد بقى بيتملى فوق بنات وتحت شباب بنات داخله من غير حجاب بنات بقى ناس تتصل بيا الحق فوق البنات تيجي تركع البنت يعني في شيء من بدنها بيبان انت ازاي ساكت البنات ببناطيل البنات بلبس ضيق والشباب قدامي يعني انا مش شايف حد ملتزم في المسجد وشباب مش ملتزم وشباب بيحبوا اسئلتهم كلها بعيدة جدا عن الدين واللي يقول لي انا شاكك في استغفر الله العظيم في وجود الله واللي يقول لي انا مش عارف على علاقة زنا واللي يقول لي انا مشكلة الخمر واللي يقول لي انا قاعد اقول يا رب قعدت سنتين يا اخواني سنتين عندي اكتئاب بروح عند الدرس خايف من ربنا ان انا ربنا يفتح لي ثغر وانا وانا ما اقبلش فتح ربنا ان ربنا يفتح لي باب بايديه وانا اقفله على نفسي بايديا فبقى قعدت سنتين مكتئب يا رب يا رب انا كان نفسي اشتغل في تربيه الملتزمين يا رب يا رب انا كان نفسي اشتغل في التفسير يا رب وابقى مفسر للقران يا رب دول يا رب هم دول اللي انا في الاخر استعمل معاهم هم دول وانا بقى وقاعد جايب اخري في الاهتمام بيهم ودعوتهم و- والتحضير ليهم ولكن انا من جوايا بتقطع لدرجه ان انا كنت بقعد بعد الدرس كل اسبوع 3 4 ايام عندي اكتئاب عندي اكتئاب يعني مخنوق يعني مش قادر اشتغل في شغلي مش قادر اشتغل في المستشفى من كتر ما انا مضغوط يعني يا رب انا كنت عايز حاجه احسن من كده او ناس اعلى من كده ومرت السنين يا شباب مر درس وقف بعد سنتين والدنيا بقى دارت بعد كده القنوات الفضائيه وهكذا لحد النهارده بقى الكلام ده كان في 2005 يعني من حوالي 14 سنه كده 14 15 سنه 2005 2006 السنين دي كده ومرت الايام يا شباب وشفت النا- البنات بتوع المسجد في يوم من الايام كان تقريبا كل دور القرآن في المنصورة من البنات دول التزموا وانتقبوا الشباب بقوا دعاة يعني يعني في دعاء في القناة بفضل من الله في القناة معانا التزموا في هذا الدرس سبحان الله ومره واحد من السعوديه بعت لي يعني كان في العلم في اصول الفقه رهيب وداخل في مناظره رهيبه وانا كنت مبهور بيه فبعت لي كتا... بعت لي عطر هديه من السعوديه ولقيته بيقول للشاب اللي بعت لي معاه قول لي دكتور حازم جزاك الله عني كل خير انا التزمت في درس السلام قلت يا رب ده التزم في الدرس وبقى عالم يعني ممكن العلم اللي هو فيه ده ميزاني واللي بقى محفظ قران واللي بقى يا جماعه انت ممكن تشوفها غلق قمه الفتح انت ما تعرفش وتيجي بعد كده تقول يا رب ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يا رب احسن من اللي فات يا اخوانا الفتاح يا اخوانا ثقوا في الفتاح ثقوا في الفتاح لان ممكن يبقى انت شايفها فتح وهي غلق حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الفتح في الدنيا ربنا بيديه لل... للحلو وللوحش انما فتح الدين هو اللي بيعرفك ربنا بيحبك ولا لا سبحانه وتعالى عايز اقول لكم النهارده الوعود العشرة للفتاح في القرآن ومنها واحدة في السنة الوعود العشرة للفتاح الفتاح بيوعدك الفتاح بيوعدك الوعد الأول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا يعني في أبواب كتير أو مقفولة للرزق وللشغل بس أنت ما انتش عارفها ربنا بيقول لك أنا هفتحها عليك عليك أنت مخصوص دون الناس ومش ارزاق بركات يعني رزق يبرك يستمر ما يروحش ربنا بيقول لك انا اقدر افتحها عليك بس انت بس انت فعلا قرب مني الوعد التاني ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا يعني اتقفلت من كل ناحيه ولقيت طريق حرام لقيت مال حرام تقدر تتجوز بيه قلت لا انا هتقي الله فلما تعففت عن الحرام فتح الفتاح لك ابواب الحلال وابواب الفرج وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني اخرجني مخرج صدق انا في مصيبه يا رب خرجني افتح لي افتح لي يا رب ونجيني يبقى ده الوعد الثاني الوعد الثالث الوعد الثالث وانت خير الفاتحين وانت خير الفاتحين يعني يعني ايه خير الغافرين يعني ما فيش ذنب ما يقدرش يغفره طب يعني ايه خير الرازقين يعني ما فيش فقر ما يقدرش يغنيه طب يعني ايه خير الفاتحين ما فيش باب مقفول ولو كان مقفول بألف ضبة ومفتاح ما يقدرش يفتحه وهو ده من المعاني العظيمة الفرق بين الفاتح والفتاح هو ربنا سمى نفسه الفتاح ما سماش نفسه الفاتح ليه الفاتح زي محمد الفاتح فتح القسطنطينية فبقى اسمه الفاتح انما هو مش فتاح فتاح ده صيغة مبالغة فتاح فعال يعني يعني مش بيفتح باب واحد ده بيفتح ألف باب في اللحظة الواحدة ممكن يفتح لك كل الأبواب زي ما فتح لموسى باب الرزق وباب الأمن وباب الجواز وباب الشغل وباب الإيواء في لحظة واحدة يفتح لك ألف باب في لحظة واحدة فتح كلها في إيديه والفتاح يعني لو قفل مقفول بألف مفتاح بألف مفتاح ربنا قادر انه يفتحه ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي قفلت من كل ناحية جعلت الرجاء مني لفتحك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك يا ربي كان عفوك أعظما سبحان الله ربنا قادر ربنا قادر سيفتح الفتاح بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي ده ملوش مفتاح أصلا ورب- ربنا خير الفاتحين ربنا خير الفاتحين عشان كده سمى نفسه الفتاح الفتاح لو ألف قفل على الباب ربنا يفتحه مهما كان الغلق شديد لو سحر مفيش علاج له عند اهل الرقية في الارض ربنا قادر قادر بالدعاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى وقراءة سورة البقرة ان هو يفتح هذا الباب المغلق والفتاح يعني اللي بيجدد الفتح دايما يعني مش بيفتح مرة ويسيبك ده يفتح فتح بعد فتح بعد فتح والفتح اللي جاي اكبر من الفتح اللي راح كمان وللآخرة خير لك من الأولى اللي لسه جاي أحسن من اللي فات الفتاح اسم جميل قوي والألف واللام اللي في الأول دول يفيدوا القصر يعني ما فيش حد معاه مفتاح أي باب في مستقبلك غيره فما تقفش غير على بابه ويبقى حياتك كلها شعرها على بابك يا رب ال الوعد الرابع إنا فتحنا لك فتحا مبينا إن ربنا ممكن يفتحها في وشك عشانك ليه ليغفر لك الله اللام دي بيسموها لام العاقبة لام العاقبة يعني عواقب الفتح ده كل حاجة في حياتك هتتغير ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك يهديك وينصرك ويغفر لك ويتم نعمته عواقب الفتح من الله إن حياتك كلها تتغير خمسة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها لو الفتاح فتح حدش هيقدر يقفلها عليك في الدنيا كلها لو الفتاح فتح خليك مع الفتاح ستة حديث النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده أمامك احفظ الله يعني ايه تجده امامك لما يكون مثلا وزير قبل ما انت تجري في المصلحه الحكوميه تمضي الورق الوزير رايح يوصي الموظف ده بيفتح لك الابواب المقفوله وخد بالك اصل مش كل الابواب المقفوله وراها خير في ابواب مقفوله وراها مصيبه ممكن واحده عايز تتجوزها وهي اصلا هتبقى سر تعاستك في الدنيا فربنا هو اللي يعلم الباب اللي وراه خير والباب اللي وراه شر الحمد لله ان الفتاح ما جعلش مفاتيح الابواب المقفوله في ايديك في ايديك انت بل في ايديه هو لانك لو كانت في ايديك كنت فتحت على نفسك ابواب الهلاك وابواب النار وابواب الخراب وانت ما تعرفش ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير انسان ياما بيطلب من ربنا حاجات شر وهو مش عارف اصلا انها شر لان الانسان ما يعرفش اللي ورا الابواب المقفوله خير ولا لا اللي ورا الرزق بولد لينا واحد زميلنا كان في الكليه زمان ولع في ابوه كان جاي بعد ست بنات ابوه كان نفسه يتفتح له في ولد بعد ست بنات وابنه هو اللي قتل ابوه ما انتش عارف ممكن واحد عايز يتجوز واحده وهي سر تعاسته او عايزه تتجوز واحد معين وهو سر تعاستها هو ربنا اللي يعلم الفتاح توكل على الفتاح سبحانه وتعالى احفظ الله تجده ايه امامك بيفتح الابواب اللي فيها خير تمانية عسى الله ان ياتي بالفتح عسى الله الله عسى من عند الله تفيد اليقين مش زي عندنا احنا ترجي وتأ... و... و... و... و... وانت بتؤمن لا تفيد اليقين عسى الله ان ياتي بالفتح ربنا هيفتح هيفتح سبحانه وتعالى تسعة نصر من الله وفتح قريب النصر غير الفتح النصر انتصرنا في معركة انما الفتح بلاد اتفتحت كان ممنوع ندخلها اراضي اتفتحت كان ممنوع نسكنها قلوب اتفتحت لدعوتنا وللاسلام كان ممنوع ان يدخل فيها الهداية ارزاق اتفتحت حاجات كتير قوي اتفتحت من عند الله سبحانه وتعالى كلمة فتح اعظم كمان من كلمة من كلمة نصر اه اه عشرة عشرة له على فكرة دي تسعة يا جماعة انا اسف له مقاليد السماوات والارض المقاليد اللي هي المفاتيح من ضمن المعاني جميع مفاتيح الابواب المقفوله في السماوات والارض في ايد ربنا ابواب الجنه في ايد ربنا ابواب السماوات في ايد ربنا باب الجنه في القبر في ايد ربنا له مقاليد السماوات والارض له ما تدورش على غيره ما تبصش لحد غيره مش في ايد حد غيره ال الوعد العاشر من وعود الفتاح في القران والسنه الوعد العاشر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعني ايه وعنده مفاتح الغيب جميع المفاتيح يعني انت لسه متخرج وفي فرص كتير وانت ما تعرفش عنها حاجه في ابواب مقفوله كتير وفي في ارزاق كتير وانت ما تعرفش عنها حاجه هو اللي يعلم عشان كده اجري من الكليه اجري من امتحانات البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه او ال MD او او او او الزماله او المعادله او البورد او اجري من الامتحان على الفتاح لان هو اللي في ايده وعنده مفاتح الغيب وانت مستقبلك غيب يا كل متخرج جديد مستقبلك مع الفتاح مع الفتاح سبحانه وتعالى وعود عشرة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها احفظ الله تجده أمامك وأنت خير الفاتحين إنا فتحنا لك فتحا مبينا عسى الله أن يأتي بالفتح نصر من الله وفتح قريب له مقاليد السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عشر وعود الآن لسه الآن والفتاح بيوعدك الآن والفتاح بيوعدك عايزين نتكلم عن مفاتيح فتوح الله طب اخد الفتوحات ازاي التمن بقى اعمل ايه عشان ربنا يديني الفتح من عنده اصل الثلاثه اللي اتفل عليهم الصخره ربنا فتح لهم كلنا رباحهم كلنا في حياتنا صخور وعايزينها تتفتح كلنا قدامنا فقر ومشاكل وهم وامراض نفسيه و... وقعد عايزين تتفتح الاخ... يا رب سيدنا يوسف ربنا خرجه من السجن برؤيه شافها الملك كلنا يوسف كلنا محبو... كلنا محبوسين جوه همنا محبوسين جوه خوفنا محبوسين جوه امراض جوه مشاكل كلنا يونس في بطن الحوت عايزين الفتاح يفتح لنا ويخرجنا مفاتيح فتوحك ايه يا رب افتحها من عندك يا رب اول مفتاح من مفاتيح فتوح الله اصل ربنا اداك سلسله المفاتيح في ايدك شوف الفتاح شوف الفتاح كريم ازاي لو اب ادى لابنه سلسله مفاتيح ده مفتاح خزنه وده مفتاح شركه وده مفتاح شقه وده فالابن جه قال له انا انا فقير انا غلبان يا ابني ما انا مديك المفاتيح انت المشكله فيك ومديك كروت الفيزا ومديك كل حاجه انت ازاي ماشي غلبان انت المشكله فيك الفتاح اداك المفتاح في ايديكي الفتاح اداك مفاتيح كتير قوي في ايديك لتفريج مشاكلك وللفرج من عنده مفاتيح فتوح الله المفتاح الاولاني انك تصلح علاقتك بالفتاح صلح علاقتك بالفتاح ايوه يا جماعه ما هو الولد ماشي جزمته مقطعه وشرابه مقطع وهدومه مبهدله وجعان فبيقول لك ايه يا عم يعني الولد ده غلبان ابوه ميت قالوا له لا ده ابوه عايش قال له طب ابوه فقير ده ابوه غني جدا يبقى ابوه قاسي وشديد ده ابوه كريم وطيب جدا يقوم يميل على الولد يقول له يا ابني صالح ابوك ما هو ما دام ابوك دي صفاته يقينا انت السبب في اللي انت ماشي بيه ده صالح ابوك يا ابني وشوف ابوك زعلان منك ليه صالحوا الفتاح يا جماعه صالحوا الفتاح بعد ما قفلنا ابواب الفتح بايدينا بذنوبنا ومواقع اباحيه ومعاصي سر ويعني والعياذ بالله ونسمع الناس اللي بيتهموا الدعاء والغيبة والنميمة واطلاق النظر في الحرام والمال الحرام صالح الفتاح يبقى صلح علاقتك بالفتاح رقم اتنين افتح للناس اه افتح للناس طوبى لمن جعله الله جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر طوبى يعني الحياة الطيبة للي, رب للي بيفتحوا للناس احنا فينا ناس كتير بمكالمة ممكن ينقذوا حياة شاب كام واحد بيتفرج عليها الوقت مستشار وممكن يقلب حياة شاب بمكالمة ويعينه في وظيفة كام واحد قدامي الوقت راجل اعمال ممكن بمكالمة يكفي الاسرة ولا يكفي الشاب وينقذ مستقبله ويجوز شباب كام واحد قاعد قدامي الوقت داعية ممكن بمكالمة لشاب بيفكر ينتحر ينقذه ويرجع له تاني الامل في الله سبحانه وتعالى كام إن لله عبادا اختصهم بمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها حديث ده من شعاراتي في الحياة يعني كنت بقول لاخواني عايز اكتبه في ورقه واعلقه في العربيه قدامي يقرهم فيها ما بذلوها عايزه ربنا يقر الخير اللي في حياتك ويخلي الاستقرار في حياتك ابذلي من الخير اللي ربنا اداهولك يبقى افتحوا للناس ربنا يفتح لكم ما تقفلوش بابكم عن الناس افتحوا ابوابكم للناس رقم ثلاثة من مفاتيح فتوح الله سبحانه وتعالى اوقات فتح ابواب السماء اوقات اجابه الدعاء اقول لكم وقت من الاوقات الخطيره جدا ما بين اذان واقامه صلاه الظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اذان واقامه الظهر تفتح ابواب السماء ده ده وقت سبيشال ابواب السماء طب ما بين الاذان والاقامه في الخمس فروض الدعاء لا يرد ربنا يسمع دعاء بس ما بين اذان واقامه الظهر تفتح ابواب السماء ده رقم ثلاثة من مفاتيح الفتوح الوقت ما بين الاذان والاقامه خاصه ما بين اذان واقامه الظهر أربعة أربعة سوره الفتح الفتح ما في سوره اسمها الفاتحه اللي هي في البدايه لان البدايه فتح ان ربنا يفتح لنا اللهم افتح علينا يا فتاح يا رب في ديننا ودنيانا وفي سوره اسمها الفتح جت بعد سوره ايه بعد سوره محمد كان اتباع محمد هو اللي بيجيب الفتح فبعد محمد بعد اتباع محمد جه الفتح يبقى اللي هيمشي ورا محمد ويتبع السنة ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتدين ويلتزم مش نسميهم السنية والمتشددين والم... والحنابل لا ده ده اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام البسي لبس حجاب أمهات المؤمنين عشان ربنا يفتح عليك الف... المفتاح الخامس من مفاتيح فتوح الله من سلسلة المفاتيح اللي ربنا مديهالك في ايديك ومديهالك في ايديك الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب حديث حسنه أحمد شاكر في, في تحقيق المسند الإمام أحمد الاستغفار ابن تيمية يقول كلما أغلقت علي مسألة أستغفر الله ألف مرة أو أكثر فيفتح الله لي الاستغفار دايما اقعدي كده 10 دقايق كده استغفري ربنا المفتاح السادس من مفاتيح فتوح الله صلاة الجماعة زي الراجل اللي قال لي كده بابه مفتوح اللي عايز يدخل يدخل كل واحد حر فتح بابه هو انا لو رحت لواحد غني في بيته لو رحت لواحد كريم في بيته لازم هيكرمني طب لو كريم وغني لازم هيديني هديه يا جماعه انتوا رايحين لربنا في بيته رايحين للفتاح في بيته ده بيت الفتاح الفرق ما بين باب المسجد جوه وبره مش الفرق ما بين شارع و- ومكان اسمه مسجد ده فارق ما بين دنيا وما بين ولاية الفتاح وما بين ده باب الفتاح سبحانه وتعالى لا يدخل منه ربنا يفتح له الابواب من عنده سبحانه وتعالى من مفاتيح فتوح الله الصلاة عموما بقى انك انت لو الدنيا مأزومة معاكي قومي اتوضي وصلي ركعتين قوم اتوضى وصلي ركعتين وعيط لربنا معجزة الركعتين الركعتين دول بيعملوا معجزات يا جماعة بيغيروا الدنيا والله حياتك بعدهم غير حياتك قبلهم بس شوف الركعتين دول هيعملوا ايه في حياتك اصل انت واقف بين ايدين الفتاح كان اذا حزبه امر عليه الصلاة والسلام فزع الى الصلاة فزع الى يجري على المفتاح بقى مفتاح من مفاتيح فتوح الله العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها للمؤمنين واداها لعباده الصالحين مفاتيح فتوح الله كتيرة قوي قوي قوي قوي إيه إيه كل عمل صالح هو مفتاح من مفاتيح فتوح الله ان شاء الله باذن الله لينا واقفه بقى من اول الحلقه الجايه باذن الله تابع سلسله ان فتحنا لك تابع اسم الله الفتاح هقف معاكم بقى حلقه اتنين الله اعلم يعني على حسب ما يتيسر مع مفاتيح الرزق لان الفتاح ايوه بيفتح على القلوب وبيفتح على البصائر وبيفتح بالايمان و... بس احنا نفسنا في الرزق مقفله قوي يا عم الشيخ مقفله بالضبه والمفتاح نعمل ايه عايزين الرزق يتفتح شويه هنتكلم بقى من اول مره الجايه ان شاء الله عن مفاتيح الرزق افتكروا قوانين الفتح يا شباب افتكروا ان الفتح على قد المجاهده على قد ما هتتعبي مع ربنا على قد ما هيفتح لك افتكر ان الفتح على قد الهم كل ما هتشيل هم الدين كل ما ربنا هيشيل عنك هم الدنيا افتكر ان كل ما تشيل هم الدعوة كل ما ربنا يشيل عم- عنك هم الدنيا افتكر ان الفاتحة على قد العبادة عشان كده في سورة الفاتحة اياك نعبد مفاتيح فتوح الله في سورة الفاتحة اياك نعبد الفاتحة على قد العبادة العبادة ربنا يفتح لك بقى الابواب المقفولة واياك نستعين الفاتحة على قد الدعاء والتوسل والتضرع ما تزهقش من كلمة يا رب اول سوره الفاتحه الحمد لله الرحمن الرحيم الفاتحه على قدر الثناء والذكر اثنوا على الله سبحانه وتعالى الفاتحه على قدر الاخلاص الثلاثه اللي اتقفل عليهم الصخره كل واحد منهم قال اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم الاول توسل لربنا ببر الوالدين والثاني بالعفاف عن الزنا والثالث بالامانه مع اجير والثلاثه قالوا نفس الكلمه اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ابتغاء وجهك دي هي اللي ربنا فتح بيها الصخرة الإخلاص ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه الإخلاص وأحيانا في فتح بينزل على الجماعة مش على الفرد يعني دول ثلاثة فكل واحد منهم كان عمله يكفي ان يتفتح طولة الثغرة حافظ على اخوك الاخوة من اسباب الفتح الفتح على قدر الاخوة لان طول ما احنا ايدنا في ايد بعض طول ما احنا بيئة ايمان طول ما احنا بينا اخوة عملية ربنا بيفتح على الصف ما لا يفتح على الفرد الفتح على قدر الصدق زي ب- آه، البخاري لما اول حديث بدأ بيه صحيح البخاري كله وانما لكل امرئ ما نوى يعني كل واحد هياخد على قد نيته كل واحد ربنا هيفتح عليه على قد نيته شوفي بقى انت نيتك ايه نيتك للدين ايه نيتك ل- ل- لربنا ايه نيتك للمسلمين ايه نيتك ايه وعلى قد نيتك ربنا هيفتح عليك يعني عشنا مع بعض معاني اسم الله الفتاح معاني جميلة ومعاني طيبة ومعاني عظيمة ومن أول المرة الجاية بإذن الله هنقف مع مفاتيح الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى آخر كلمة بقولها لكم في حلقة آه، النهاردة يا شباب آخر كلمة الفتاح مش هيفضل بابه في الدنيا مفتوح على طول في حاجة اسمها غلق أبواب التوبة ولو أبواب التوبة اتقفلت يبقى كل أبواب الخير اتقفلت عندما تطلع الشمس من مغربها محدش عارف امتى هتطلع الشمس من مغربها الحق فتوحات الفتاح قبل ما الشمس تطلع من مغربها الحقي فتوحات الفتاح قبل ما ابواب الفتح تتقفل وما عادش في ندم ساعتها لا كافر ينفع يسلم ولا مسلم عاصي ينفع يتوب خلاص كلمة استغفر الله العظيم واتوب اليه وكل ما يتبعها من فتوحات انتهت واتقفلت الحقوا فتوحات الفتاح قبل ان نتمناها فلا نجدها اللهم افتح علينا اللهم نسألك باسمك الفتاح أن تفتح لنا أبواب الرزق وأن تفتح لنا أبواب الخشوع في الصلاة وأن تفتح لنا أبواب العلم في الدين والفقه في الدين اللهم إني- نا- إنا نسألك باسمك الفتاح أن تفتح على والدينا أبواب رحمتك ومغفرتك وأن تفتح على إخواننا وأحبابنا ومشايخنا أبواب فضلك وكرمك وجودك وبرك وإحسانك اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم وسع أرزاقنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم أمين اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير أسماؤه الحسنى تجلت في الورى فاهتف بها واجعل لقلبك من ضرى إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا إنا فتحنا والفتوح ميسرا ميسرا فتحا مبينا ليس فيه تعسرا أسماؤه الحسنى